أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء مع الدرس الثاني عشر في شرح سورة الشورى ونقضيه مع الآيات من الواحدة والعشرين إلى الرابعة والعشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم لهم شركاء أم هذه تسمى الإضراب الانتقالي والهمزة للتهكم والتقريع والتوبيخ والاستهزاء بهؤلاء سبق قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآيات ثم حدث التفرق في الدين لأن المطلوب أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه تفرق الناس في الدين وكما تعلمون تفرق الناس في الدين ثم جاءت الآيات تترى ثم ينتقل ربنا عز وجل إلى شيء آخر ده مش هيتبعوا الشريعة ولا يتفرقون فيها لا لا ده لهم شركاء يشرعون لهم من الدين والأصل في الدين هو الحجر الكامل على كل إنسان أن يشرع شيئا من دون الله ولو بمثقال ذرة هذا هو الأصل لا مشرع إلا الله وما من مخلوق له حق أن يشرع شيئا جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام وجاء في الدين التشريع ليس فيه تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل فيه كفر أكبر وفيه كفر أصغر لا يخرج عن الملة أما التشريع من دون الله ليس فيه تفصيل كله أكبر مخرج من الملة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين هو الدين في حد بيشرع فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى لكي يعبد بذلك ويدين الناس لله لربهم لخالقهم برازقهم يدينون له بهذا الدين بهذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل شرع لكم من الدين ما تتفرقوش فيه أقيموه ما تغيبوش حاجة من الدين ولا تتفرقوا فيه وبعدين الأمر يزداد سوءا إلى أن اتخذوا تشريعات من دون الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقد علمنا في حياتنا الآن ما التشريع الذي يحكم بلاد المسلمين كله تشريعات كفرة تشريعات نابليون تحكمنا وإلى الآن تشريعات البرلمانات المختلفة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلا ما رحم الله عز وجل كلها تشريعات من دون الله انت هتشرع يبقى شريك إن كنت ستشرع, ستشرع أنت فقد جعلت من نفسك ندا لله لأن التشريع هو أخص خصائص الله الرب الملك السيد الحكم العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل وإن اتخذت مشرعا غير الله فقد أشركت بالله شركا أكبر تخلد معه في النار ولو صليت وصمت وزعمت أنك مسلم لا تفصيل في التشريع تشريع من دون الله مخرج مخرج عن الملة بالإجماع ومن قال بغير ذلك اتهمناه أصلا في اعتقاده فهذا أم, أم لهم شركاء شرعوا لهم مفيش شرع هو شرع ربنا بس من الدين ده الدين ده عشان نذل لله ونخضع لله ولكي نحب الله عز وجل ونعبده بذلك شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي دين هذا الدين هو لله وحده سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وشوف التشريعات الحاكمة لبلاد المسلمين الآن جلها يصادم شرع رب العالمين عز وجل ودي يعني كارثة بشعة حلت بالأمة ولن نجد تطورا ولا رحمة بعامة الناس إلا أن نعيد هذه الشريعة نعيد شريعة ربنا لتحكم حياتنا إلا مسألة الشريعة ومن خاصم فيها كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة بإجماع المسلمين كما حفظتم حكاية الإجماع ابن إسحاق بن راهويه أو دفع شيئا مما أنزل الله كل إلا مخاصمة ومناهضة الشريعة مخاصمة الشريعة كفر أكبر مخرج من الملة ولقد رأيتم اليوم المعركة الدائرة الآن لماذا هذه المعركة لسبب وحيد هي الشريعة هي الدين شرعوا لهم من الدين لا يريدون دين الإسلام كنا نجد بعض الصعوبة لإقناع الناس بهذا لأن الناس غافلون نائمون تائهون عميان لكن مع هذه الفترة الأخيرة والتصريحات حدث ولا حرج أعربت ألسنتهم عما في قلوبهم يوم 30 يوم نهاية الإسلام يوم 30 نهاية المشروع الإسلامي يوم 30 نهاية الحكم الإسلامي يوم 30 وهكذا وتصريحات بلا حدود رجل من المستشارين يحترم عقله وهو محترم الذي يحترم عقله وفؤاده ويعد الحق هو محترم واسمه أحمد مهران اتصل بقناة الناس ليقول كنت مع المعارضين مع المعارضين وأنت رجل تعمل بالقضاء مستشار ولك سن كبير كيف هذا يعني أنت مش فاهم دول مين لا ما كانش فاهم يا لطيف يا رب ثم فهم من تصريحاتهم قال لك لا ده ده بيقولوا للدين لا ده بيقولوا لربنا لا ده بيحاربوا الدين أنا الآن لست مع المعارضة وإنما مع التيار الإسلامي ومع ومع في وأعلنها بقوة يعني أقول كان يجب هذا منذ زمن كنت لا تعرف هذا كل هذه الأحداث والأفعال والتصريحات التي لا تتوقف لكن لما جاء التركيز وصدرت التصريحات مدفوعة الأجر تعلمون أن الكلاب الجائعة عندما يهز لها رغيف الخبز أو اللحين فإن الكلب يهز رأسه وذيله ويخضع تماما لمن يغذيه ويطعمه فيش كلام فهي مدفوعة الأجر كل ده مدفوع الأجر كل التصريحات دي وكلما اشتد أخذ مبلغا أكثر الأجر هذا يدفع منين من دمي ودمك سرق من هذه البلاد أساسا ولذلك هذا الرجل المجرم الطاغوت الخائن لو قطع كل يوم ألف قطعة واستمر ألف سنة على هذا لم يكافئه هذا العقاب ولا ليوم واحد بس فضاه في هذه البلاد مكن لهؤلاء أن يسرقوا البلاد والعباد ثم هم الآن يبغون الفساد في الأرض بهذه الأموال كل المواقف العجيبة جدا والشائنة والتغيرات المفاجئة والخروج من النور إلى الظلمات سببها الأموال لم يدفعوا بالآلاف حتى يفاصل أو يناقش المغروب وإنما تعون بملايين الدولارات شيء عجب جدا جدا إفساد على من جميع الوجوه وكلها فلوس أخذوها ببلاش أيام الخائن هذا الخائن المجرم أسأل الله أن يقتله ويقاتله ويعذبه أشد العذاب في الدنيا قبل الآخرة هو الذي فعل بنا كل ذلك يبقى القضية الدائرة الآن هي مسألة التشريع دي هم مش عايزين الشريعة صراحة كده بالتصريح مش عايزين الإسلام طب وإحنا عايزين الإسلام هتحاربنا بقى وإحنا أغلبية وأكثرية مسلمة تريد الإسلام شيء بشع جدا يعني كما قال راضينا بالهم والهم لم يرضى بنا قضية الدائرة الآن هي الشريعة هي اللي بيقال للشريعة لا وده اللي هيشك في كفر ما هو أصلا كافر ومن شك في كفره وعذابه كفر إلا المسائل دي لكن هل كل من انضم إلى التبرد وما يسمى بالمعارضة الكام فارغ ده يكفر لا لا تجاب له التفصيل بقى لأن من الناس كهذا المستشار من لم يكن يعلم أنها مخاصمة للشريعة فكيف يكفر وما قلنا وما قال أحد بأن كل الواحد كفر لا الجاهل معذور الذي لا يعلم ما أقول من مقاصمة الشريعة لا يدري بهذا ده معذور ما يعرفش حاجة هو مش كده عشان من باب الاحتجاج على السولار على التموين على مش عارف الخبز على كذا على السياسات على ضعف المواجهات على على فده ده, ده الكفر لكن أنا واجبي كواحد من الدعاة أن أحذره من الحفرة السحيقة التي سيقع فيها إذ من الممكن أن يأتيه سهم غرب فيقتل على ذلك هل يحب أحدكم أن يأتيه موته وهو يسرق أو يأتيه موته وهو يزني أو يأتيه موته وهو يشرب الخمر من الذي يحب هذا فكيف بما هو أكبر من كل هذا بالخروج على الحاكم المسلم الذي يريد تطبيق الشريعة بالخروج على هذا الرجل على هذا النحو وبالسلاح وبالتهديد برفعه وإزاحته بل وقتله وما شابه كيف يعني تقف مع هؤلاء كيف تكثر سوادهم وكيف تقوي شوكتهم لو جاءك الموت وأنت على ذلك أنت دخلت هو سحيق جدا ستجد من المرجئة ومن أعداء هذا الدين ومن المنافقين من يدفع عنك لكن بين يدي الله ما تقول له دي مهمتي كواحد من الدعاه أن أحذر الناس وأن أركز في مسألة مخاصمة الشريعة المصرح بها الآن أو دفع شيئا مما أنزل الله ده أخطر ما يكون إنما أناس لا يعرفون شيئا ولا يفقهون ودخلوا في الموضوع كده من باب السياسة مش دلالين نعلمهم وهل الخروج على الحاكم كفر؟ لا مش كفر بس معصية كبيرة معصية كبرى من أكبر الكبائر الخروج على الحاكم المسلم الكلام ده كله ده معروف لما قضيتي هي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تلك قضيتي وللأسف يخرج من يعترض على هذا الكلام ويقول أدعياء مع أنه روج لشفيق وانتخبه وأيده ووقف معه بعد أن علم يقينا بالصوت والصورة أن الرجل يقول للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت ده مسلم ما, ما, ما هذا يا أخوان ما هذا يا عباد الله شيء بشع جدا جدا يحدث في هذا الزمان بس انت هتسأل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين سبحانه وتعالى عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم خلي بالك الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وهنا قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم يعني تهديد مرعب جدا يعني خلاص لقد استوجبتم العذاب والإهلاك والتقطيع لقد استوجبتم عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى وعيد وغضب هائل من الله ده في مين ده اللي ما أقاموش الدين بل تفرقوا فيه ورأيتم الحزب الخائن ما الذي يفعله على طول الخط وقال صبي الرويبضة المتحدث باسمهم من آخر تصريحاته إن يوم 30 سيتغير وجه مصر ما هذا إيه اللي بيحصل ده دول الناس سلف دول الناس يدعون إلى الدين يا لطيف يا رب والله فوق عرشه يسمع ويرى شوف التهديد هنا بقى كمان يبقى هناك أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وهنا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله برضه جاء نفس التهديد ولولا كلمة الفصل عذابكم تقطيعكم تحريقكم إيلامكم الانتقام منكم عدل الله معكم ليس الآن وإنما إيه كلمة الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا انظر إلى غضب الله عز وجل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم إلا مسألة التشريع يا عباد الله إلا التشريع إلا المسألة دي انك تقول شريعه ربنا لا ثم تشرع انت فمن انت يا هلفوت من انت تحارب ربك بهذه الطريقه وتؤيد الطواغيت الذين كانوا ينحون الشريعه ويشرعون في كل يوم تشريعات تناسب اهواءهم وسرقاتهم ودعارتهم آه وإن الظالمين لهم عذاب أليم لا يوم القيامة ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا الإشفاق توقع المكروه واحد عارف هو عمل ايه ورأى انه بعث وانتهى الامر يا هعمل ايه ده انا فعلت كذا كذا لا يكون ده كله ده الله الله مشفقين مما كسبوا بعد أن رأى جهنم وبرزت الجحيم لمن يرى وهو واقع بهم هيحصل هيحصل مش مشفق بس يحتمل يعني الخوف لا ده العذاب واقع واقع وهو واقع بهم شوفوا المقابل بقى انظر الى عباد الله عشان تصبروا يا عباد الله اصبروا شوف الآية شوف الآية بتقول إيه تكلم عن مين ونفس الآية تقول إيه والذين أمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات روضة الروضة دي مضافة للجنات حدث ولا حرج عن هذه الروضة روضة أصلا هي الماء المحاط بالأشجار وحوله خضرة رائعة تسمى روضة فكيف بروضات الجنات أشجار مورقة تستفق أوراقها بموسيقى ليست كهنا ليست كالإزعاج والصخب الموجود في الأرض شيء أشياء ساحرة مع غناء الحور العين الأشجار مورقة تستفق أوراقها بأصوات عجيبة والثمار حدث ولا حرج وبعدين لا غائط ولا بول ولا براء ولا شيء من هذا وإنما جشاء أو عرق يجده المؤمن في الجنة بأعظم أو بآخر مما في رائحة المسك ولدينا مزيد تزداد الرائحة جذبا ولذة في روضات الجنات حدث ولا حرج عن هذه الروضات التي فصلت في كتاب الله عز وجل لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير شوف الوعيد بقى للي عاملين الشريعة وبيخافوا الشريعة شوف الفرق مشفقين لما كسوا هو واقع بهم أما الفريق الآخر المستمسك بشريعة ربه والذين أمنوا وعملوا الصالحات في روضات كلمة روضة دي لها ما وراءها في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند رب أي شيء يطلبونه مجاب أي شيء مطلوب مجاب تتمناه تجده تمر السحابة تقول ماذا أمطركم ماذا أمطركم فيقول بعض المؤمنين أمطرينا كواعب أترابا ويكون ما أراد لهم ما يشاءون يعني عليك بس تتمنى في حد يطول الكلام ده اما انت اتخلقت ازاي يعني انت مش عارف ان لك ربا خلقك ورزقك ويحييك يعني انت ايه راجع ايمانك ده يشوف الفرق بين الاثنين ذلك هو الفضل الكبير فضل ربنا عز وجل من يستحق دخول الجنة ولا أحد ولا أحد انت الاكسجين اللي استمتعت بيه في الدنيا من غير ما تتخنق وتتقطع وتتبهدل ده كفايه البصر تنظر هنا تنظر هنا ده كفايه يبقى انت مالكش حاجه عند ربنا لكن هو الفضل من الله والرحمه من الله عز وجل والفضل الكبير تكون النهايه بقى في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند مليك مقتدر ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات هي دي البشاره فاصبروا يا عباد الله على هذه الامور واثبتوا على دين الله وعلى ايمانكم برسول الله عليه الصلاه والسلام وايمان الناس للاسف الشديد اللي بطاقته مكتوب فيها الديانه مسلم هو ايمان تقليد بيقلد ابوه وامه طلع لقى نفسه مسلم اي مسلم ده ايمان تقليد ما بينفعش لا لو مات على ذلك خلاص حظه فضل من ربه لكن لو جاءته المحنة لم يثبت على المحن إيمان لا يثبت على المحنة والإيمان اللي بينفع عند ربنا إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وده ما ينفعش بالتقليد بس بدليل ان انت شايف الوقت مع بيسمونا المعارضة الذين يخاصمون شريعة ربهم ليلا ونهارا ويعلنونها حربا لا تتوقف وتهديدات طبعا كانت وسعت او التصريحات اتسعت لانها مدفوعه الاجر والاجور بالملايين الوحده مش جنيه ولا دولار ده المليون دولار دي الوحده الان كان مفيش اقل من كده فبيزود بقى وينخع بقى كما ترانا في التصريحات اللي حاصله دي فالذي يبشر الله عباد الذين امنوا وعملوا الصالحات هي ده الفضل الكبير ده اثبت يا عبد الله وقد علمت الحق واجتهد في ان تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا حقا مش ايمان تقليد كثير جدا من الناس اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يقول لك الشريعه برضه مع مرور الايام والازمات تلو الازمات يبتدي ينفض يده من يد ولي الامر بلا مرسي بلا بتاع الله الله انت داخل ازاي انت الموضوع ده داخله ازاي انت كل الذي يعنيك هو العلف والمال اللي هتدخر او اللي هتسرقه كل اللي يعنيك حل ازمه السولار مثلا هو ده اللي يعنيك يا الله الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن الامم السابقه ان رجل كان يؤتى بالمئشار او بالمنشار فيشق جزلتين نصفين ويمشط ما دون عظمه من لحم وعصب بأمشاط الحديد فما يصده ذلك عن دينه الله يعني فبيعلم الأمة أنت مجرد أزمة شوية في العلف شوية أنت كده أمنت برسول الله أنت تعرف حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان تقليد فقط واتبعتهم ذريتهم ليس بتقليد وإنما بإيمان هو ده اللي هتحدثنا عليه الآية أم يقولون افترى على الله كذبا عشان يبقى إيمانك بالرسول إيمان حق مش إيمان تقليد لا يثبت على المحن ذلك الذي بشر الله رجل الذين أمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام قل للناس لا أطلب منكم مالا ولا منصبا ولا زواجا ولا جاها ورئاسة ولا أي شيء ولا وجاهة قل أسألكم عليه أجرا جميع الأنبياء أمروا أن يعلنوها صريحة للناس مدوية مش عايزين أجور منكم أي نوع من الأجر مش عايزينه احنا جايين عبيد عند ربنا قل أسألكم عليه أجرا وما تسألهم عليه من أجر والآيات في ذلك كثيرة لكن هنا استثناء حدث به إشكال إلا المودة في القربى سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ورضي الله عن سعيد يسأل عندما سمع هذه الآية فقال قرب آل محمد عليه الصلاة والسلام يعني تودوا قرابتي وآل طب ما ده نوع من الأجر ده يبقى ده لا يناسب شأن النبوة خلي بالك لما تفسر الآية بهذا المعنى هذا لا يناسب شأن النبوة خصوصا نص على لا أسألكم عليه أجرا طب انت عايز أولادك يعظمون ويحبون ويودون طب ما ده أجر وده مش أجر ده خلي بالك فلذلك لما قال سعيد بن جبير قال قرب محمد عليه الصلاة والسلام قال وحبر الأمة وترجمان القرآن عجلت هل انت استعجلت في الآية امال ايه قال لم يكن بطن من قريش الا ولمحمد صلى الله عليه وسلم فيهم قرابه قرابه فهو يستدعي هذه القرابه والعرب كانوا حريصين جدا على صله الرحم وعلى الموده في القربه والتعصب القبلي وما شابه ويقول انتم اقربائي وأنتم أولى أن تصدقوني وأن تنصروني من غيركم من العرب فإن لم تؤيدوني ولم تنصروني فلا تؤذوني ولا تصدوا عن عن ديني وعن دعوتي أنا فقط أريد أن أبلغ رسالة ربي فكيف بأقربائي يقفون ضدي وأنذر عشيرتك الأقربين يبقى هو يقول لهم أنتم أقربائي فحري بكم أن تقبلوا فإن لم تقبلوا ولم تنصروا أقل شيء للقرابة حقوق القرابة اللي بيني وبينكم ده أنا منكم هو القرابة تقول أنكم تكفوا أذاكم عني وتدعوني أبلغ رسالات ربي هو ده معنى الآية إلا المودة في القربة مفيش قربة في العرب مفيش مودة لهم وأنا قريب منكم مفيش أي بطن من قريش إلا والنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة وحسب ونسب وكل ما يطلب لرسول من رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولذلك ابن كثير لما تعرض لهذه الجملة قال قل لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرككم عن شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة ده كلام ابن كثير في شرح الآية ثم ذكر روايات كأن الروايات بتقول إيه يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قربي وفي آل بيتي لا ذكر الروايات بهذا المعنى ثم قال والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري ومع ذلك شوف قال ابن كثير ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا إذا كانوا متبعين للسنة الصحيحة الواضحة الجلية لأن أنت عارف الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين من ذرية إبراهيم ظالم إيه المانع وفي سورة الصفات ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين من ذرية إبراهيم وإسحاق امال إيه فلا أنساب بينهم يعين ولا آه فالموقف في هذه الآية واضح كل الوضوح كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عن الجميع وطبعا آل عقيل وآل جعفر هؤلاء هم آل البيت هؤلاء هم آل البيت يبقى الوصاة بهم والأحاديث مثلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض شوف في المسند قال العباس رضي الله عنه قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن قريش إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها لقوا أهل البيت يعني قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله هذا الكلام عملاق الأمة الأول بل العالمين كلهم بعد الأنبياء المرسلين أبو بكر يقول ارقبوا محمدا في آل بيته ده بعيد عن الآية لأن المودة في القربة كما قد سمعتم ورواية عن ابن عباس إلا المودة بينكم وبين الله عز وجل والمودة الصادقة التي تدفع للتقرب إلى الله ما استطعتم إلى ذلك سبيل دي برضه رواية عن ابن عباس وفي الصحيح أيضا قال الصديق لعلي والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصله من قرابتي صديق طب تعالى لعمر قال العباس رضي الله عنه والله لإسلامك يوم أسلمت للعباس كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم يعني كونك تبقى عم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يفرح بإسلامك أحب إلى قلبك كثير من أبوه يسلم تخيل بقى فده ده, ده كلام ده ده الشيخين فحال الشيخين يقول ابن كثير فحال الشيخين هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا دي قاعدة يقترف يعني من القرف قرف هو قشر الفاكهة أو قشر الفاكهة فلكي تأكل من الفاكهة أو قشر الشجر لكي تأكل من ذلك وتستفيد بذلك لازم تشيل القشر ده يبقى بتبذل مجهود عشان توصل للحاجة الحلوة اللي انت تريدها يبقى من يقترف حسنة يعني بيشقى ويفكر ويتعلم ويدرس ويبقى عنده عمد وسبق إصرار وترصد أن يفعل هذه الحسنة أن يفعل هذه الطاعة احتسابا لله عز وجل هو ده اللي بيقترف ومن يق... وكذلك في الشر وليرضوه وليقترف ما هم مختلفون أدم رضي الكفر والعياذ بالله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون زي الكفار والمجرمون بيعملوا إيه؟ بيبذل مجهود وبيبذل وكأنه يجاهد في حرب الإسلام يقترف وباستعداد وبدراسة ما هم مختلفون ومن يقترف حسنة يعني فعلها عن دراسة وعن مجهود يقترف كأنه بشقى بتعب نزد له فيها حسنا ده بقى القاعدة اللي احنا ذكرناها في الدرس الماضي للحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى والسيئة الثانية قد تكون عقوبة للسيئة الأولى الآيات على وجه السرعة إذا وجه لا وقت لإيه للتفصيل قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما تعمل حاجة تلاقي ربنا وفقك للعمل أداها 20 مرة وأفضل منها والذين جاهدوا فينا وده قريب من يختلف لنهدينهم سبلنا حسنة بتخليك ربنا يدي لك حسنات أخرى مش الأجر بس لا أعمال صالحة يوفقك فيه والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة عرفها لهم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله كانوا بها يستهزئون ها بدأ بالتكذيب هوب دخل في الاستهزاء ودخل في حفرة ما فيش ملهاش خروج يهدي به الله من اتبع رضوانه اه هو بس اتبع وآمن أنه الحق واتبع رضوان الله سبل السلام ربنا يوفقك اهو نازل له فيها ايه حسنى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يعمل لكم ايه يؤتكم كفلين من رحمته ومن ذلك طبعا التوفيق للاعمال الصالحات ويجعل لكم نورا تمشون به ما تقعش في الحفر تاني ويغفر لكم قال تعالى وفي نسختها اي ترهدا ورحمه للذين هم لربهم يرهبون ترهب الله دي حسنه يوم ربنا يجعل لك فيها ايه هدى ورحمه نزد له فيها ايه نزد له فيها حسنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ها يبقى هدى وشفاء يبقى حسنة جزاء حسنة والذين لا يؤمنون في السيئة بقى جزاء السيئة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى هذا بيان للناس ماشي لكن وهدى وموعظة للمتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبقى لما هو الراجل اللي, بي... اللي هو بيعمل حسنة فلما يتذكر هيبص يلاقي اللي جواه ايه والحق ايه والادله ايه والموضوع يتضح عنده جدا نازل له فيها حزن ليه ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم كما قد تعد أصحاب السيئات ده ده إخوانهم إيه يمدون لهم في الغي ثم لا يقصرون ما بيأثروش أبدا في المصائب ربنا قدر دي ليه ما هو مش هيكون إلا ما قدر الله عقوبة لهم سيئة من عقوبتها سيئة تانية واخد بالك يوقعك في سيئات أخرى عشان تتعذب أكتر كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء طب ليه إنه من عبادنا المخلصين ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم هم اللي كفروا الأول والذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إلى قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تكون نتيجة إيه مجرد ما تقول الحق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم شوف الكلام كل ده ومن يقترف حسنة نزد له فيها إيه نزد له فيها حسنة وإن تطيعوه تهتدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره هيحصل لهم إيه أن تصيبهم فتنة والفتنة الشرك والعياذ بالله أو يصيبهم عذاب أليم إيه اللي خليه يقع في الشرك لأنه خالف عن أمره عليه الصلاة والسلام ما تستاهل بقى اللي هتقع فيه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إزاي ربنا سابهم يعملوا كده يجروا يجروا كم من الصحابة في غزوة أحد يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ضرب زلتهم ببعض ما كسبوا يبقى السيئة بتوقعك في إيه؟ سيئة أكبر عشان كده الاستغفار اليوم كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعبدون لهم 100 مرة ربي اغفر لي وتوب علي ايه في اللي فات وتوب عليا في اللي جاي عشان لأن السيئة بترتب على سيئات عملت سيئة ولم تستغفر أبشر بسيئات أخرى كثيرة والمسلسل لغاية لما تروح جهنم والعياذ بالله طب ما تستغفر يا أخي بما بينه بأذكار وأوراد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنوا إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فأعقبهم نفاقا قدر في قلوبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ليه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين وهكذا ولدي قاعدة ما تنساهاش حسنة تطلع صدقة بس بشرط الاحتساب انت هتخرج اليوم طبعا ضروري ده لابد لكي تقف مع إخوانك في مناصرة الشريعة والشرعية لا بد أن تجعل ذلك احتسابا احتساب يعني ايه من صام رمضان إيمان واحتساب احتسابا يعني ايه يعني تقول يا رب احسب لي عندك التعب ده احسبه لي الشمس والحر ده احسبها لي هذا الاحتساب ففي الصيام لا يستطيل أيامه ولا يستثقل صيامه هو ده الاحتساب وعنده الرغبة بيصوم ليه ويتعب ليه الرغبة فيه ايه رب ربنا ربنا بيرد بايه بالخير العظيم ذلك والفضل الكبير هو ده معنى الاحتساب لازم وانت صايم تبقى في بالك هذا وانت راح تنصر اخوانك وتنظر الشريعة والشرعية لابد ان يكون في بالك الاحتساب اي تعب اي ارهاق اي جوع اي مرض اي كل ده ايه احتسابا يا عباد الله ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور أنت مثلا صليت ركعتين خشوعهما ضعيف بس أنت بذلت جهدا عشان يقترف حسنة تبص تلاقي ربنا يوفقك في الفريضة اللي بعدها ويرزقك الخشوع وده أجر عالي جدا لو ثبت عليه واستغفرت من الذنوب والآفات والعيوب هتلاقيك تطورت وترقيت وصرت من عباد الله المؤمنين الصالحين اه والله استعمل القاعدة دي تستفد كثيرا جدا يعني ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور مع الأخطاء الشديدة والذنوب المتكررة غفور يغفر الذنب العظيم ومهما كثرت ذنوبه غفور ما تخافش بس انت استغفر الانسان يخلي عنده ادب ودم ويقول يا رب اغفر لي انا انا غلطت سامح اغفر لي يا رب بالقلب مش باللسان مش عليه من اللسان وقلبه اسود استغفر ان ربنا يديلك واخد بالك ان الله غفور بانك هو غفور اهو بقى ربنا هيرزقني الخشوع ويرزقني الاحتساب ويرزقني الترقي في الدين اه غفور والعمل البسيط الحسنه الواحده شكور يبقى عملك قليل يكثره جدا يهيئ لك الجو حتى تعمل من الصالحات زيادة وزيادة وزيادة ثم الأجر الحسنة بعشرة حد أدنى إلى مئة إلى سبعمائة إلى ما يشاء الله عز وجل يعني إلى ما يشاء الله امال إيه هو ده كلام ربنا هو ده كلام ربنا إن الله غفور شكور شكور شكرت الدابة ظهر عليها من السمن فوق العلف تأكل أكل يسير وادتك لحم كتير جدا إيه ده هو دي شكرة الدابة واخد بالك هذا من المعنى فربك سبحانه شكور أي حاجة بتعملها هتلاقيها موجودة ويشكرك عليها بحسنات أخرى تبص تلاقيك انت ماشي كده وجدت يتيما أو امرأة مسكينة وفتح الله قلبك لها أو لهذا اليتيم ورق قلبك لهما فأعطيتهما ما كان معك إيه ده انت ده فعلتها بعضلاتك دي تاني قوتك كلا والله العظيم دي تبقى دي تبقى يعني ده انت بتبقى خسران خسارة كبيرة قوي يعني خسارة كبيرة قوي لما تظن ان دي منك انت بل هو الله فرضها عليك ادالك موقف أثر على قلبك ثم خلق فيك الإرادة انك تطلع الفلوس اللي معاك من الناس دي طب ما ده رضوان من ربنا مش انك عملت كده لا هو نفس العمل ده من جزاء حسن قبل ذلك وهكذا كل حياتنا قاعده بس هنقول ايه ما كان دائما نقوله لكن الناس يعني انا لله وانا اليه راجعون ثم تاتي الايه الاخيره ام يقولون افترى على الله كذبا ام اه هناك ام لهم شركاء عرفنا معناها هم ما أقاموش الدين وتفرقوا فيه ولا لهم شركاء بيشرعوا لهم في الدين ما لم يأذن به الله لا ده جه إضراب أطم فأطم بقى اللي هو أم يقولون افترى الله يعني محمد كذاب عليه الصلاة والسلام هتقولوا كده يعني آه فجاءت الحجة بأقوى حجة وأبلغها بقوله عز وجل فإن يشأ الله يختم على قلبك فإن يشأ الله يختم على قلبك الختم على القلب اللي هو ايه اللي هو الشد على القلب بحيث لا يدخله حاجة ولا يخرج منه حاجة كما يقال هو الختم ده والمادة دي أصلها إيه بلوغ آخر الشيء دي آخر حاجة خلاص انت عارف المحل المخالف بيختموه بالشمع الأحمر لا يدخله بضاعة ولا يخرج منه بضاعة أو ده الختم وده الختم واخد بالك وده آخر الشيء والشيء اللي تختمه لما تخلصه الأحراز جمعتها خلاص اختمها بقى بالشعر بالشمع الأحمر هو ده الختم يعني فإن يشأل يختم على قلبك يعني يوقف شغله خلاص لا هيعرف قرآن فات ولا هيجي له قرآن تاني ولا يعرف يقول ولا يتكلم ويبقى كده هو عايش بس عضلاته بتتحرك يداه رجلاه بس كده انما يقول شيء او يفقه شيء لا كلا فان يشاء الله يختم على قلبك طبعا الختم على القلب ده وهذه الآية للأسف يعني لم أتمكن من شرحها لأن دي عدة آيات وهي دي بقى اللي كنت أتمنى اليوم لكن الظروف لا تسمح أن أنا أشرحها بالتفصيل أخطر ما يكون لتؤمن أن محمد رسول الله السلام وإن قطعت مليار قطعة في الدقيقة لا تزحزح ايمانه هو ده ده الدين بقى هو ده الايمان اللي بالدراسه مش بالتقليد ولذلك هنشرح فيها عده ايات الا وهي ايه في سوره الحاقه كلكم يحفظها ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين هتشرح ان شاء الله فيما بعد خطبه المقبله لان الموضوع طويل ولا بد هو ده اساسي جدا جدا في الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام يبقى الايه من سوره الشورى ادي الآية من سورة الحاقة والآية من سورة الأحقاف أم يقولون افتراه قل إن افتريته حدش يقدر يساعدني في حاجة فلا تملكون لي من الله شيء هو أعلم بما تفيضون فيه كذاب مش كذاب ساحر مش ساحر كفى به شهيدا بيني وبينكم والشهادة اللي بتتضمن الحكم والقضاء خلي بالك مش هيشهد في محكمة وحد غيره يحكم الشهيد سبحانه الشهادة تتضمن الحكم والقضاء كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل وآية سورة يونس قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم من افترى عليه كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون يبقى آية الشورى مع آية الأحقاف مع آية الحاقة مع آية سورة يونس وأيضا من سورة إسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد به لك, علي لك علينا وكيلا الآيات دي كلها ستشرح دي طريقة القرآن في إثبات حجة حجة قاطعة وبراهين ساطعة أن محمد رسول الله ما فيش كلام عليه الصلاة والسلام مش تقليد بس اللي ما بيقولش ان رسول الله ده فقد عقله تماما بس يسمع الحجج دي طبعا الجو والوقت مش هيسعفنا يمكن تاخذ خطبه كامله المقبله ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله استعدوا لهذه الآيات في الأسبوع المقبل لا يقولن الشيطان لأحدكم ما أنت عارف أنه رسول الله هو ده الكلام ده محتاج إيالة لا ما أنتش عارف أنت عارف معرفة التقليد بس لا تثبت على المحن ولو كنت عرفت الاعتقال مثلا وأمن الدولة والتعذيب أمن الدولة بتاع حسني مبارك كان زمانك بقيت مرشد وطلبت منهم أن تفعل ما يريدون لأن مش هتثبت على المحنة إنما اللي عارف بعقله ودراسته وفؤاده أنه رسول الله لا لا ده بيتحمل كل حاجة زي الصحابة ما تحملوا امال هو إيه فإن شاء الله الكلام ده الأسبوع المقبل أما الآن يا عباد الله فنحن في مكر شديد جدا في هذه الأيام مكر من الجميع وتسابق الكلاب العاوية على ما يلقى إليها من اللحوم المكر لا يتوقف على سبيل المثال مصنع في قليوب وتم يعني حبس صاحبه والتحقيق أعداد هائلة جدا من الأفرولات بتاع الشرطة ويمكن بتاع الجيش كمان عشان يخرجون في هذه الأيام فهم أمام الناس ان هم شرطة وجيش ويضربون في الناس شوف الأمور بقى تخطيط ازاي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال شيء بشع جدا جدا تخطيط آخر أعدوا اللحى البلطجية استعدوا لهم لحى وغيرهم من الآخر لهم لحى ليفعلوا المخازي كلها باسم أهل السنة وليعنفوا الناس ويفعلوا كذا كذا والتمثيل والتخطيط بقى باسم أهل السنة تخطيط من كل زاوية من كل صوب وحدب ونية معلنة على حرق المنشآت وعلى التقتيل وعلى الدماء لكنهم يقولون إيه سلمية طبعا المظاهرة السلمية التي سنقوم بها بعد الصلاة إن شاء الله هناك ده, ده سلمية فعلا وكل الاجتماعات والتظاهرات السابقة التي ظهرت من الإسلاميين هل كان فيها أي دماء هل كان فيها أي تحرش هل كان فيها أي معصية حتى كلها مفيش حاجة خالص كده لأن الإسلام طيب والمسلمون طيبون يريدون الشريعة أن تحكمهم لا أن تحكم غيرهم ده ما يهمهمش وعايز الشريعة تحكمه هو وتف وتفرض عليه فرضا للشريعة وحدود ربنا سبحانه وتعالى عز وجل وليس في بالهم العدوان أبدا لكن افرض بقى وقع عليهم العدوان فأعلى الكرامة هي التي للمسلم يبقى إن وقع العدوان فلا بد أن يدافع الإنسان عن نفسه وبقوة إنما هي سلمية إنما أن يعتدى يبقى هيبقى رد الاعتداء بالمثل يبقى مفيش اعتداء بقى راضينا بالهم والهم مش راضي نتحمل نتحمل لكن ده المرض بيعلنوا ان هم مرسي هيتشال وولي الامر هيبقى ولي امر ده عندنا في الدين فرض علينا ومن اوجب الواجبات ان ننصره ننظر ايدينا منه كده في منتهى البساطه كده طب اليوم سلمي افرض بقى انهم عملوا يبقى الرد يكون مناسب لكل مقام مقار ولكل حادثه حديث بس ننتبه لو وجدت اناسا ملتحين يفعلون شرا لا تتسرع بنصرتهم لانهم خططوا ده من المكر بتاعهم والتخطيط بتاعهم حتى تعلم فانت داخل في ايام هم حبكوا الشر كله وباذن الله سيتحقق فيهم قوله تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فلا بد أن نحافظ على السلمية احنا لا عايزين دم ولا عايزين مواجهات ولا شيء من هذا أبدا والإنسان يشق عليه جدا واحد صاحب عيال ماشي جاله حاجة مات ده أمر هو صحيح بقدر الله لكن بأيدي الناس ده امر بشع جدا جدا يعني الانسان لا يعود الى اولاده اي مله كان ما الذي فعله انما الاعتداء بقى اللي بيعمل كده واستعمال العنف والبلطجيه دول واخدين فلوس كلاب جائعه عايزه تشتغل وعايزه تعمل باللي خدوه طب وبعدين نرقب احنا بنقرب مظاهره سلميه وكما قلت لكل مقام مقام فاذا شممنا رائحه الخيانه المفروض المؤسسات هي التي تقوم بالجود والدفع عن ولي أمرنا فإن شمنا رائحة الخيانة أكرر فأقول فلكل مقام مقال ولكل حادثة حديث وبإذن الله سينصر الله الحق وبإذن الله ولي أمرنا باق الثمان سنوات وقد تكون تسعة قد تقدرها الأقدار يقدرها ربنا بتسع سنوات كما جاء في الرؤيا قبل ما يتعين قلنا هذا في كلام قناة الناس تستطيع أن تستعيده وأن تستخرجه وأن تسمعه هذه مرت سنة وقلنا أن الغم متواصل لأن صراع هو المشاكل بتاع الصلاب والكلام ده كله ده إيه تقصير من الرئيس ومن الإخوان لا والله العظيم وإنما حرب بيعملها المجرمون الذين استقووا بالأجنبي واستقووا بالمال والإفساد وبالأذرع الداخلية بتربية الله مبارك تربية الله مبارك أخرجت أجيال مش عايزين الإسلام بتكره الإسلام لكن الغالبية مسلمة والغالبية تريد الشريعة والشرعية مهما كان والمسلم لا يبيع دينه بثمن بخس المسلم لم ينتخب الرئيس مرسي عشان نتنغنغ كلا بل انتخبناه لشرع ربنا فقط لا غير من أجل شريعة الله عز وجل ومن الشريعة البحث عن مشاكل الناس والاقتصاد ناشط تركيا عشر سنوات الرجل حقق لهم رقم خيالي رقم خيالي في الترتيب العالمي 13 على مستوى العالم بعد ما كان وصلوا خلاص لحد هوية الإفلاس وصل لكده ومع ذلك بعد 10 سنوات والشعب قل ثلاث مرات متواصلة إذا بالناس يخرجون ليشربوا الخمور في المساجد ده وقاحة متناهية العلف ده كله ما أثرش لا يؤثر فين أهلان ازيك راجل محترم لما الإسلام لا هتقول الإسلام بقى لا العلمانية كده لأن انطبقت عليهم أن السيئة الثانية تكون عقوبة على السيئة الأولى فكيف بعلمانيتهم ومحاربتهم للشريعة فكلهم بيزدادوا في الحفرة ويزدادوا هويا أكثر وهويا أكثر وهويا أكثر وهكذا عقوبات لهم طبعا هنتفرج احنا عارفين ان في جنه ونار احنا عارفين ان في جنه وفي النهايه في جنه ونار وقد تموت انت في اي لحظه قدر ربنا سبحانه وتعالى لا تخف من شيء لان الموت لن ياتيك والله العظيم قبل موعده ابدا ولا بثانيه واحده ولا في المكان اللي انت تعرفه هو تجد نفسه مزنك سيبه غدا ولا تجد نفسه باي قد تموت مفيش حد الكلام ده أقدار الموت سيأتيك في الوقت الوقت الذي يحدده الله وبالطريقة التي يحددها الله وفي المكان الذي يحدده الله عز وجل لازم تكون في مضجعك اللي هتصفي فانت ما تت... إيه- وكل الامر ده لربنا الايمان بالقدر هنا مهم جدا جدا جدا يعني عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب خاضعه خاشعه حاضره توجهوا الى رب السماوات والارض وهو القادر على ما نريده وهو بالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل وابتغوا الوسيلة إلى الله حتى يستجيب لنا ومن الوسيلة إطعام في هذا المسجد 1300 أسرة ده بخلاف 150 أسرة متنقلة من أسر الذين يعني عوقوا في السجون اللي اتقطعوا في السجون 150 شنطة غير ال 1300 مشروع عظيم جدا يعني اللي بت- اللي بتاع ده هيكون الاسبوع اللي مقبل اللي هو الصرفيه تعالى كده واتفرج وشوف الناس وشوف احوال الشعب المصري ايه فالمسجد بفضله مش دعوه بس لا يقوم بهذا العمل ده من باب وابتغوا اليه الوسيله فلا تحرمنا الصدقه ولا تحرم نفسك من الصدقه ما تحرمش ما تستكترش على نفسك إن- ان ربنا يكرمك واحد يستكتر على نفسه ربنا يكرمه وانت لو طلعت صدق هيديها لك زياده ولا انت مصدق بقى لئن شكرتم لازيدنكم خلاص وما انفقتم من شيء فهو يخلفه واقسم الرسول عليه الصلاه والسلام ما نقص ماله من صدقه زائد اخواننا في سوريا امر منتهى منتهى البشاعه واللي هنا لابد ان نستقبلهم وان ننفق عليهم ولا يجدون عملا وكانوا أعزة في أقوامهم يبقى علينا كل ده فرصتك تدفع وتطلع إلا من قال بيدي هكذا وهكذا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ورا قدام يمين شمال في كل الجهات هو ده إنما اللي غير كده هم الأخسرون ورب الكعبة اللي معاه فلوس كتير هم الأخسرون ورب الكعبة إلا من قال بيدي هكذا وهكذا يعني كل ما يلاقي فرصة فلوس خد اي فرصه لطلب المال خد ادفع شر ده اللي مكرم هو ده المكرم واخد بالك ومن يهن الله فما له من مكرم اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار إذا لشرعك أن يحكمنا وأذن لكتابك أن يسود إنك أنت رب القوى والقدر وإنا عبادك المؤمنون آمنا بأن القدر قدرك وبأن العزة عزتك وبأن الملك ملكك وبأن الجبروت جبروتك وبأن الهيمنة هيمنتك وبأن كل شيء يرجع إليك فلك الأمر من قبل ومن بعد اللهم أذن لكتابك أن يحكمنا وأذن لشرعك أن يسود فينا بقدرتك يا رب القوى والقدر اللهم عليك بكل من خاصم الشريعة اللهم عليك بكل من خاصم الشريعة اللهم عليك بكل من خاصم الشريعة املأ عليهم بيوتهم نارا اقذفهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا انصرنا بنصرك إنك على كل شيء قدير انصرنا بنصرك إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام نستغيث بك لإخواننا في سوريا اللهم انهم جياع فاطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم ضعفاء فقوهم عزل فسلحهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر سدد رمي مقاتليهم واص- واجعلها في مقاتل بشار وجنوده اللهم اجعلها في مقاتل بشار وجنوده اخرس كلمة بشار واسقط رايته فرق جماعتك وشتت شملك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وعليك بحزب الله هؤلاء المجرمين الكفرة اللهم عليك بهم أحصهم عددا فقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا عليك بالمجوس الإيرانيين عليك بالمجوس الإيرانيين الأنجاس المجرمين الذين يقتلون إخواننا ويغتصبون نساءنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وافعل كل ذلك مع البوذيين الكلاب اللهم إنهم ساموا إخواننا سوء العذاب رحمك بإخواننا في أركان اللهم ارحمهم اللهم أغثهم يا غياث المستغيثين أغثهم يا غياث المستغيثين واجعل النصر دائما في النهاية لعبادك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ويرحمكم